واللي زرعت الجميل خلي الجميل على طول استهدي مية امان تلقى الحلال على طول ومدام ضميرك سليم تبقى في نعيم على طول يلي زرعت الجميل خلي الجميل على طول اسقيه بمية امان تلقى الحنان على طول ومدام ضميرك سليم تبقى في نعيم على طول محمد امين تحيه للصحبه يلي زرعت الجميل خلي الجميل على طول اتيه بمية امان تلقى الحنان على طول مدام ضميرك سليم تبقى في نعيم على طول اسمع هقول لك حكايه ودور هي اسمع هقول لك حكايه ودور هي الاول لكن له زمن وياه هي زي الجناين اللي جاب ورده وهيأ بين الجديد والقديم شرحي سليم بنظام بين الجديد والقديم شرحي سليم بنظام الفن غالي ومن بالي نشيه بنظام مول على الطير والمعنى تسير بنظام بس اختلاف الكلام والمعنى هي بس اختلاف الكلام والمعنى هي اصل الحكايه انا غاوي حمام زغليل
انت عاوز عاوز حاجات عاوز حاجات يا حبيبي انا احترام انت اللي تغلو انت اللي تغلو يا باشا كلام الجد الكلام الحاد
اصل الحكايه انا غاوي حمام زغليل عجبني صير حلو نقيته عجبني صير حلو نقيته من الزغليل وعملت احسن بلادي تعجب الزغليل
انا احترام عم الحاج محمود سالم بناعي انا انا راكب العربيه وجيت على الغمسانه بتاع ناعي بيهدوها عشان يعملوا غمسانه تاني وبعدين انا جيت عند الغمسانه ووقفت كان عم الحاج محمود قال ايه استنى استنى قال له ايه كان الشتا مالوش الشتا يا عم الشتا مالوش الشتا يا عم
اصل الحكاية انا غاوي حمام زغليل عجبني طرحي ونقيته من الزغليل وعملت احسن بلادي تعجب الزغليل وبنيت غية فوق الغية وانا رايق بنيت بقيت غير والغير ولا رايق وقلت يبقى وليد لي ولا رايق حبيت ولما انشغل بيا وانا رايق معلمش ان العتايق يفسدوا السجالين عملينا برمانة بيمشي على القعدة بتاعتنا
تحية عبدولي عقبال ليلته بطل غزول عقبال عنده بعد تحية وألف سلام من عندي يا رب لأجل النبي يعمل فرح عندي أنا في عقل أصل الحكاية أنا غاوي حمام زغلول ما هوش عجبني دور حلو لقيته من الزغاليل وعملت احسن بلالي تعجب الزغاليل وبنيت غي فوق الغية ولا راي وقلت يبقى ولي ليا وانا رايق حبيت لما انشغل بيا وانا رايق ما علمش ان العتايق يفسدوا الزغالين عجبني فرح حلو لقيته جميل بيدي اسقيه في حنك المويه واكلوا وخاف عليه من الهواء والشمس ما بيه اخذت عليه من الهوى والشرد بيبي طلعت اشوف البنان لقيت حمامي طار طلعت اشوف البنان لقيت حمامي طار شوف لما ريشه في وساب البلال وطار قعدت ابكي من الفرقه وعقلي طال قعدت ابكي من الفرقه وعقلي طال والعقل محتار ولكن غصب ما بيجي وبقيت على نار بقيت في افكار زي النار عالجيزة قعدت في افكار زي النار عالجوزة والفكر خلى صغار السن عجيزة وقلت يمكن رماه الوعد عجيزة بقيت في أفكار زي النار عجيزة والفكر خلى صغار السن عجيب فكري خلي يا عم روق عليا اللي بتتكلم بقيت على نار بقيت في افكار زي النار عجيب والفكر خلى صغار السن عجيز وقلت يمكن رماه الوعد عني كان قلبي هواه وبتمناه وهو ساير الا وهات واقف ورايا يقولوا ساير سيرك لمحته اذان العصر وهو ساير انا شفته طاير نواحي البحر عالجيزه هل شفته طاير نواحي البحر عالجيزه عالجيزه مشيت تكبيرة
العب بس العب بس بجد ما انا بايت اهو انا بس الحنان والدلع بتاعتي حد خد يا باشا من محمود
محمود زكي
واخوه نجاح واخوه نجاح اللي بي حتى الحين حتى الحين يا باشا
خف يا كمال يا كمال خف عن شعبان وبيحيي الفرح كله الاخ بيحيي اخوه واللي هنا جار ومس على صحبته اللي هنا جار ما هو السبع فيه سبع بيحافظ على جاره هو اللي وقت الشدايد هيلاقيه جاره
على الكلام انا بقول لك النهارده ما كنتش قبر الجلال وحياة ربنا ما بقى انا سعيد ونسيت انا الكلام اول ما نسيت وبعدين انت قلت ايه؟ كل اللي مصدوم عليه والديه كان يكفي انا اكلم واحد عمل ازاي تجعل فيا تعبان قلت له ايه؟ ليه عليك؟ كان رايح فين؟ كنت اللي بتتابع الحد يقول كل اللي غضب عليه والديه لم يكسب قلت له اه
علشان كمال علي بيمس على مبروك رفاعي وشعبان وسيد جوهر ومحمود زكي والقعده كلها ابن الأمارة نضيف العرض ويشيل ابن الأمارة نضيف العرض ويشيل الحمل لو كان تقيل حيميل ويشيله وان شاف صاحبه في نار بيفك ان شاف صاحبه في نار بيفك يشيله لان قلبه خلاف الطيبة ما يسر وان قلت له سر كتم السر ويشيله الحرم دايما ما فيهش عيب لو يلبس الثوب حيزيله ما فيهش عيب ويصاحب اللي يكون زيه ما فيهش عيب ما بيفتريش على الضعيف ابدا ولا يوم حاجه ما بيفتريش على الضعيف ابدا ولا يوم ما دام راجل جدع امشي وروح له حافي ما دام راجل جدع امشي وروح له حافي ان دقت عيش وعسل لو حتى كلت حافي وكل اللي بيخاف على شرفه مفيش عيب كده برضه عجيزة يا متعب انا اتمشيت بديها ويومها لبيت ولا خليت بيت فيها ومن دمعة الشوق نار الحب بطيها
خارج البلد شرق البلد وبحر البلد عجيزة يا ناس انا اتمشيت بديها ويومها لفيت ولا خليت بيديها ومن دمعة الشوق نار الحب بطيها نفسي اشوفه في اي نهار ونقبل نفسي اشوفه في اي نهار ونقبل وبدي بالجد ابوس الخد ونقبل الا وهاتف ورايا يقول ونقبل خيرك مقبل راح الوصفة وباب فيها الا وهاتف ورايا يقول ونقبل خيرك مقبل راح الوصفة يا ابني روق يا حبيبي عليا خيرك مقبل راح الوصفة وباب فيها عالوصف انا مشيت ونظري بالبكا موعود عالوصف انا مشيت ونظري بالبكا موعود بيني وبين الحبيب بيني وبين الحبيب مشوار صعيب موعود وقلت يا قلبي دايما بالعذاب موعود انا قلت يا قلبي دايما بالعذاب موعود الدنيا دنيا متاعب اصلها غيره الدنيا دنيا متاعب اصلها غيره واللي انكتب عن جيل ما يحصلوا ليه لسه ما شفتش حبيب ياخد نصيب غيره انتهت وحنين مدة وكم حين فاتت انتهت وحنين البعد كدني وشيبني الفراق وحنين البعد كدني وشيبني الفراق وحنين يسيبني الفراق وحنين وكل ما دايزك شوقي اليه وحنين والغلب والبين دم في الطرق وطفولي عارف عارف قلبي والبين دم في الطرق وطفولي الخلق بتنام وانا سامع الاذان بدري الخلق بتنام وانا سامع سامع الأذان بدري أطلب سجنان أطلب سجنان يا سلام يا سلام.
قول لي بقى هيديني نص جنيه يعني غدا خد النص وهاتي لا ده لا لا لا ده ده حبيبي الناس وانا سامع الاذان بدري في بلاد ما كنتش لسه كانت بدري وبقول يا قلبي كان لسه عليك بدري تحية من عبد النبي الخلق بتنام وانا سامع الاذان مشيت في بلاد ما كنتش لسكك بدري وبقول يا قلبي كان لسه عليك بدري بقول يا قلبي كان لسه عليك بدري صبرت عن بعدي وانا ياما كتمت السر صبرت عن بعدي وانا ياما كتمت السيف رجليا تعبت من اللف الكتير والسيف إلا وهاتف ورايا دلني عالسير وقال لي ده الطير نزل أسيوط من بدري تكسب قال لي الطير نزل اسيوط من بدري انا رحت اسيوط ادور والنظر حجاج وزرت سيدي جمال والقلب نال حجاج لا بصير قابلني ولا لا منتظر حجاج لفت في جرجا وصبح القلب كله جراح
كنت بالباشا المال انت بعدك يا الحرام لفت جرجع وصبح قلبي طولي وجراح مين اللي فاتني مين اللي فاتني وخلى كل قلبي جراح إلا وهاتف أتاوي العقل والجوار قال لي تركاح على الأقصر أبو الحجاج
محمد النور وربيع محمود محمد النور وربيع محمود محمد أبو النور و...
وربيع محمود وربيع محمود وسيد إليبر من ثلاثة هنا ومشرفين عشرة بعتين تحية والسلام ومشرفين عشرة والله مجال الحبايب دائما العشرة إلا وهات أتى والعقل وجه وراح قال لي سيرك راح على الأقصر أبو الحجاج أنا رحت الأقصر بلد مينا وبلد سواح انا رحت الاقصر بلد مينا وبلد سواح وانا غريب دار وماشي في البلاد سواح والدمع لازم بيجري على الخدود سواح من كتر ما بي مانيش عارف صباح ولا عصر من كتر ما بي مانيش عارف صباح ولا عصر زادت همومي ولا هدومي تعوش العصر زادت همومي ولا هدومي تعود العصر إلا وهاتف ورا مني أواني العصر قال لي مثل مصر أنا شفته ما عدت واحد حمد الله من كتر ما بي مانيش عارف صباح ولا عصر زادت همومي ولا هدومي تعوز العصر إلا وهاتف من بتاعة العصر قال لي مثل مصري أنا شفته مع السواق خبطت كفي على كفي وعقلي لف وقلت يا رب جرني من التعب واللف مشيت ورحت الصعيد كله واخر لف ورجعت على مصر والصبر الجميل بيشيل والجو يشفي العلالة والهوى بيشيل وبعد تعبي وتعذيبي ويا ريت بيصيب ارجع اعيد الحكاية والحكاية لك من بعد تعبي وتعذيبي يا ريت بيفيد ارجع اعيد الحكاية والحكاية لك نزلت على مصر اقول يا خلق دلوني والجو كان حر يا لما اصفر دلوني وقلت نظرة يا اهل البيت دلوني نزلت على مصر اقول يا خلق دلوني الجو كان حر لما اصفر دلوني وقلت نظرة يا اهل البيت دلوني رحت القناطر وشفت النيل ومناشف ومشيت افتش ما بين الزرع والمناشف ما لقيتش طيري نواحي الشط ومناشف وسألت أهل المناشي عليه دلوني أهل المناشي قالوا لي قوم على بالها على البحر يمكن يكون الطير علي بينها أهل المناشي قالوا لي قوم على بالها البحر يمكن يكون الطير عيني منها وانا قلبي عالطير زي الام على ابنها انا قلبي عالطير زي الام على بنها ليه العلم يا ترى عالفرقة دليته وانا كنت شجرة عليه مش شد ضليته ليه العلم يا ترى عالفرقة دليته وانا كنت شجرة عليه مش شد ضليته إلا وهاتف ورايا يقول دليته خيرك رأيته نزل صنفق وفتبلها دوخني منه لله خيرك رأيته نزل صنفق وفتبلها انا قمت من النوم لما الحلم راعيني كلهم هيقول كلهم هيقول بعد تحية الحاج محمود ابو كارم و- واشرف كارم واشرف السعد جاب هنا وجه عندنا اشرف يعني اسد اشرف يعني اسد في اللغه يعني اسد
قلت لي لا حاجة دي حكيم ابو سره قلت لي لا قلت له كلم العودين قلت له عايزك يوسف كتف يوسف كتف الباشا
ابو اسد وابو كارم الحاج محمود شلبي الشعب جاب الهنا وجه عندنا اشهر من لاجل كارم واخوه ابن الاصول اشهر والاب محمود اصيل يزرع جني الاشرف عقبال ما يعمل فرح كارم واخوه اشرف ما هو الاب ما دام شريف يبقى الولد اشرف
مسؤول ما تقول انا قمت من النوم لما الحلم راعيني وقلت يمكن يكون الهم انا قلت يمكن يكون الهم راعيني وقلت نصر يا ابو فرج راعيني انا قمت من النوم لما الحلم راعيني وقلت يمكن يكون الهم راح عني وقلت نصر يا ابو فراج راعيني يا ناس اروح فين ودمعي العين امثالي وملامس الخصم منها الجسم امثال واللي انا شفته وما شافه حد امثالي وصير غالي وزيه لم ترى عيني
ثلاثة وعم لطفي ثلاثة ايه؟
لو حد عم كمان مبروك وشعبان كمان وعم لطفي برضه لطفي بتاعنا
جاي كل شيء في اوانه حلو كل شيء في اوانه حلو معاكم سنة عمنا كل شيء في اوانه حلو انا معاكم ده حاجة وانت حاجة
انا قمت من سلطنة الليل وبدور خبة زمنهور منام طيور وبدور الفكر مشغول وكان العقل متدور لفيت ومشيت كتير من قبلي وبحيرة في البرد والحر دست البر وبحورة في البرد والحر دست البر وبحيرة كان بالي مشغول وانا محتار ودي حيرة جبت البحيرة وركب لاد وبدور جبت البحيرة ورحت بلاد وبدور انا قلت يا واد بلاش لك النوم والخضرة على اسكندرية مشيت عالشط والخضرة من عادة الطير يحب المية وال... والخضرة علشان ساعدهم كمال وشعبان ومبروك الهمام اخوات ولطفي اصبح ربيعهم في الغرام اخوات هو اللي قال لي كده احنا سوا اخوات قلوب بتهوى قلوب قلوب بتعشق قلوب تبقى النفوس اخوات بالود مع بعضهم طول عمرهم اخوات والكبير يحب الميه والخضره ايام بتمر وليالي تفوت ما عداش من اللي جواني وخلاني عليل ما عداش وقلت يا خلق خيري من هنا ما عداش قالوا لي ابدا ما جاش ولا مر من خضره يا رب ايه العمل تايه ولا الخضر يحب المية والخضرة ايام بتمر وليالي تفوت ما عداش من اللي جواني وخلاني عليل ما عداش وقلت يا خلق خيري من هنا ما عداش قالوا لي ابدا ما جاش ولا مر من خضرة يا رب ايه العمل تايه ولاني رشيد اضرب عينيها كان بتاع التزويد اللي حطيتهم للسيف
يا رب ايه العمل تايه ولاني رشيد محتار فؤادي ومش لاقي لنفسي رشيد والعقل تايه من البرج السليم ورشيد سكك مشيتها ولفتها وكنت غريب ومشيت في درور ما يسكنها طيور وغريب الا وهاتف ورا مني والي غريب انا شفت سيرك غريب نازل في بحر رشيد انا رحت في رشيد هناك بنيار ومغازل شفت المراكب وشبك الصيف ومغازل ما لقيتش طيري في بحر رشيد ومغازل مبروك رفاعي والمعلم عوض وابراهيم عبد العليم انا رحت في رشيد لقيت بنيار ومغازل شفت المراكب وطبق الشيك وشبك الصيد ومغيب ما لقيتش خيري في بحر رشيد ومغيب قلت يا قلبي بزيادة بقى توصيل مش شللك لما بحري والعذاب تلطيل بعد اللي شفته يكفى من زمان تلطيم رحت تلطيم ورحت بلطيم وشفت البرج ومغيب انا رحت بلطيم وقابلوني كرام البر بلد عظيمة وناس كمل واهل البلد بصيت لقيت الفنار والبحر ماله بر الجسم موجوع وببكي والدموع سلامات جسمي تعبان ومن كتر العيا سلامات الناوي هاتف مسك ايدي وقال سلامات غيرك في دمياط انا شفته في راس البر انا رحت دمياط اقول نظرة تعبت خلاص يا ابو المعاطي تعب قلبي وذبت خلاص حتى الفلوس انتهت بعد النهارده خلاص وفي عزبة البرج شفت الحلو والمالع ولقيت بحرين ده حالي وده مالع فين اللي كانوا بيصلوا العيش والمالع والعقل سارح ومش لاقي لنفسي خلاص قعدت من الفكر لا باكل ولا بشرب لمحت جمل الطيور نازله البحور تشرب وشفت طيري معاهم رافع المشرب قربت من النوم اشتاق له بقالي زمان قربت من النوم اشتاق لي بقالي زمان وغلب عليا البكا واللي جرالي زمان بقول يا خاين ايه اللي غيبك لجمال سيبني حيران ومن بحر العذاب اشر انا قلت يا طير قل لي سبني عشان ايه انا قلت يا طير قل لي سبني عشان ايه انا بكت عاتبك واعرف غلطتي عشان ايه ولففتني في البلاد دي كلها عشان ايه لا ذنب سويت ولا هملت بتفوتني كنت اسقي الشهد خنت العهد وتفوتني بقى لما ريشك والبيت وتفوتني وليه تفوتني وريتني العذاب عشان ايه ما تفتكرش اما جبتك لحم من غير ريش عرفتك ازاي تطير وبخاف عليك من الريش والاكل والشرب ونظافه وكنز ورش بتسيبني وتغيب وانا عاملك حبيب وندى واخاف عليك من الهوى يمسك يوم وندى محتار اقول ايه وبزيادة كلام وندى رفق الزمن ده كده يشبه لكوم الريش قال لي نعم انا خيرك وانت صاحبي الخير قال لي نعم انا طيرك وانت صاحب الطير ما انساش فضلك علي مهما كان الطير انا شفت ريش يطول وسمعت بدي اطير انا برضو حافظ جميلك لم الف بالغير الحق عند الله العش وارق للغير انا صرت في الجو وتقابل معايا الغير ولا يسجد الطير الا اختلاط الطير مفيش يفسد الطير الا اختلاط الطير وتهت عن الطريق معرفتش اجيلك وغصب عني الفراق كان صعب واجيلك من يوم ما سبتك وقلبي معاك واجيلك انت اللي ياما كتير تعمل معي معروف تقتني ميت محدة والحنان معروف معلش اصبح بقى وزرع معي معروف انا كنت مكشوف ولا لي عين اجيلك انا قلت في ودنك بقى من دول حافظهم انا قلت في صدك بقى من دول حافظهم الكلمتين دول منك ولا حافظهم ليه ما عملتش حساب نياب وحافظهم مشيتني ياما في بلاد انا تهت معرفش ودست في برور وعدت حور معرفش من اللي جرالي بقيت الافكار معرفها من اللي جرالي بقيت الافكار معرفها انام واصحى واعيش العمر حافظ قال لي انا تبت وانت تقبل التوبة ربك يسامح وبرضه بيغفر التوبة اصبحت ندمان اصبحت ندمان وبتندم واقول توبة
اللي انا كنت بقى قال لي انا تبت يا مسعد ربنا يتوب عليك الحمد لله قال لي كان مسعد خطاب ومحمود زكي صبر على الفرح كله قال لي انا تبت وانت تقبل التوبة ربك يسامح وبرضه بيغفر التوبة اصبحت ندمان وبتندم واقول توبة اللي جرالي مأثر على الجبين مكتوب بزيادة باللي انا شفته كان نصيبي مكتوب هعيش وياك وارضى بكل شيء مكتوب وهنضف التوب من الماضي واقول توب هنضف التوب من الماضي واقول توب وقام بسرعة على ايدي وباس ايدي ودخلت عشت الهنا تاني وعليته وقال لي معلش دي غلطة وبس ايدي قال لي معلش دي غلطة وبس ايدي وكل عيان شفي من جرح عليته فتحت باب الهوى ولا عشت اكده فتحت باب الهوى ولا عشت بس ايدي وقمت المباني وحتى البرج عليته قمت المباني وحتى البرج عني القلب لما انشرح كل الفرح يلقاه الحظ اهو عدلنا وشاف الهنا يلقاه يا بخت من كان يسامح طيب ويلقاه والحب لله يتمه متصل على طول يوبك ابو موسى يفتح على فرق بال ولادي يوبا القيم والبال عندهم جميع والبال عندهم جميع منين اجيبك يا غالي للشرايين نار وتخلي كلمة في قلبك لم تدري جار وتكون زميلي وسندي لو زماني جار منين اجيبك يا غالي للشدايد جار وتخلي سري في قلبك لم تبري جار وتكون زميلي وسندي لو زماني جار انا اللي دورت يا ما لقيت عدلي ألف واحد حدا إخلاص وتأمل اللي صاحبني وجملته بلتقيه عدلي اللي هي قلبي بتوتئتيه وتأمل أنا كنت عشمان أشوفه في المضيء عدلي مسكين يلي في صاحب الدون واسألني اسألني عنه ده دايما ينكر الحسنة ياكل في خيرك ويصبح بالعجل يعديك ويقدم السيئة ويعدها حسنة من وش يعمل حبيبك ومن وراك يعدي البعد عنه غنيمة والاقتصار حسنة اوعى تماشي الشرط مشي الشرط يعديه سرته في كل البلد لفة شمال ويمين اوعى تماشيه ولو يحلف قسم ويمين معرفته ما تدومش ولا تنفع معاك يومين اصله بوشين وبيأذي البعيد والجوار جرحي كبر واتسع جرحي كبر واتسع جرحي كبر واتسع وله الطبيب ثبوت ولا مش لاقي لي دواء وسهم الزمان صابني حتى اللي كان لقمتي يوم حوجتي سابني جرحي كبر واتسع وليه الطبيب سابني ولا مش لاقيلي ده وسهم الزمان قبلي حتى اللي كان لقمتي يوم حوجتي سابني تستاهل العين نوم الليل جا فيها اللي بتزرع جمايل في الخسيس والضيع عايزة لها محوار مولع نار يجي فيها ويقول تشوفها واحسن تنتهي وتضيع علشان راحت ميلت عليجة فيها علشان راحت ميلت عليجة فيها ومشيت معلي في غرض وتنتهي وتضيع مشيت معلي في غرض وتنتهي وتضيع ومشيت روحي بعقلي من ليالي داري
الهدوء حلو انت بتخاني وعقلي بالليالي ده
صاحب اللي نفعته في المضيئة دار نجيته من النار وهو للمرار جابني تحية وسلام على سيدنا عبد النبي الحسين اللي بيحيي الناس اللي وياه عبد كمال علي والعبد مبروك وشعبان وسيد زهر والقعده اللي في الورد
وعم الحاج محمود والحاج محمود شمل رجال ناهي رجال ناهي ومتعة خطاب وعبد النبي فرزوق والقعده واللي فيه كمال يا ابو علي بتمشي على الصح يا ابن جلال الهلا بتنور الصح الليله حلوه وانتم مشرفين صح ده عقاب زياره النبي وانتم سوا اللقمة كانت عسل خلتها له مرة اللقمة كانت عسل خلتها له مرة وله بدل في المودع نادي وبعني غيرت صبعك وصبعت كلمتك مرة وسمعت كلمة عزول حساد وتباني خدعتني بمظهرك ووراك جرتني خدعتني بمظهرك ووراك جرتني وانا سوعتك في كل طريق ومشيتك انا كنت زي الجمل بخزام جرتني وفرشت لك وردي فوق الارض ومشيتك فرشت لك وردي فوق الارض ومشيتك مشيت ويا الربي لما حلف عينيك مشيت ويا الربي لما حلف عينيك يا ابو عين زي ما بيحرش التراب في عينيك وما دام نظرك عين ولا عدش شوف عينيك الله يمليك مني يعرفوك غيري تحية ومثل تحية ومثل غير ابو خالد مبروك رفاعي اللي بيحيي كمال علي وشعبان والسيد زهر والقعده الحلوه كلها علشان العمده موت ابو خالد وضل شهاده كبيره يا حر يا اصيل في الشده يبان اصلك تحيه ابو خالد يا شهم يا اصيل في الشده يبان اصلك لبست ثوب الشرف مكبوب لبست ثوب الشرف مكبوب على اصله انت فعلك بلاين لبستك اصلك حافظت على مركزك اللي بقى زي حافظت على مركزك اللي بقى زي اصل الربا محترم بحر الكرم زايد يا شهم يا اصيل يلي في عطاك زايد وقت الشدايد تظهر يا همام اصلك تحيه ومثلات محمد سيد محمد سيد محمد اسماعيل بنطلع العمده مبروك وكمال علي شعبان سيد جوهر وسيد جوهر عبد النبي برجوع وعبد النبي زرزور ومسعد خطاب محمد الغالي وحامد الغجري وعارف ابو وعرف ابو نار حلو. الحاج محمود هنا موجود في مجالي الحاج محمود هنا موجود في مجالي واحد تحيه لكل الناس في مجالي ابو اسم معروف يحيي الناس في مجالي ولو تكلم بيحكم كل ما قال محمد سيد بيتكلم عليك تحيه الف تحيه ومليون مثال معلش ألف تحية ومليون مثال معلم حسن أسألك يا رب بالفتحة وشرك الناس أسألك يا رب بالفتحة وترك الناس تحسن ختامي جري دمع وترك الناس ولا عطش عندي شكاية أفهم وترك الناس يا بقول يا رب أسألك يا رب الناس تحسن ختامي جري دمعي وترك الناس
طلعتش عندي شكاءات موتيرة الناس نجينا يا رب يوم الحر والشيب نجينا يا رب يوم حر والشيب فترفع في عصاك من الكهل والشيب وحياة محمد ومن أكرمت له الشيبة تتوب علينا من الغيبة وسرت الناس محمود ده كتير هيتفقد وياه عبد النبي زرزور وشعبان وتمام والعمدة مبروك الفرح كله
دكتور عبد العزيز ان كان حبيبك عسل اعمل معاه الزيت وعد نفسك اذا قال لك تعالى دوق وقل لي من نبر يوفي في الحكايه ذوق وان كنت عاوز تعلي على الدوام اسمك فوق الرجولة البسه علشان يشيل اسمك واذا كنت ولو مشيت مستقيم يفضل سليم اسمك يا حلو اسمك وخصمك تكسبه بالذوق كمان تحية ونبقى الأم مدولي القلب دايما اللي منك تهير ام والعقل بالصبر يبقى فهيم للام والروح بترخص لمين وتكون غير امي هي حياتي وهي عزوتي وقومي واللي بيحمل همومي مين غير امي معلم حاضر. وكل كابتن ولاعب يحرس الكورة لعب الشجاعة شبيه الحرب في الكورة فيها البطولة وفيها الفن والتكتيك وكل فرقة لها فرقة دفاع وهجوم ال wing زي الأسد واثب على التكتيك ويشوط ويفوت لو كان العبا له هجوم انا لاني هذا ولا ذاك بقول عمومي ال wing زي الاسد واثب على التكتيك يشوط ويفوت لو كان العبا له هجوم العب وقوم شوف علشان الظروف تأتيك وارفع رايات العروبة والعلم بهجوم اسمع نداء الحكم لما يقول out وقف مكانك وانفت بالنظر قدامك فوق المش... فوق المربع فوق المربع على الشبكة تشوف قاوت وما تشوفش عين ما تشوفش عالية لا تطلع في الهوا قدام ما تشوفش عالية لا تطلع في الهوا قدام هيا وقوم يا بطل العب وهات هاجر هيا يا ابن العرب العب وهات هاجر خلي صاحب العادة وهتهاجون الفرق ويا الاذاعة والعلم الجول ويا فرحة الكون يوم ما بتكسب الكورة
من شكيت المواجع انا شكيت المواجع يفرح العزاب يفرح العزاب ألم شكيت المواجع يفرح العزاب والضحك يكثر ويبقى النصر للعزال ولو كتبت الخبر يا حسرة العزال من شكيت المواجع يفرح العزاب ولو كتمت الخبر يا حسرة العزاب يحكي يكبر ويبقى النصر للعزاب بياخدوا مني ولا ببخلش وديهم وازرع جمايل وكان عسل الجميل يتربى واللي جابوا عني اقول يا عيني واديهم وفتحت بابي ولا كانش لهم يترد مدوا نظرهم لفعل الشر وايديهم وليه الطيب اللي عملته بالاسى يترد اخترت صاحب وقلت اصيل نقيت وجبت غربان من الالوفات نقيت وقلت يغني عن الاخوات لقيت وبصيت لقيت ونقلت الريح ده العزاب
من طلعة الشمس لما يبدل المغرب من طلعة الشمس لما يبدل المغرب وفريقنا يتمرنوا في نسمة المغرب وينوروا في الملاعب ضلمة المغرب من طلعة الشمس لما يبدل المغرب وفريقنا يتمرنوا في نسمة المجلس وينوروا في الملاعب ضلمة المجلس فريق مصر البطل حفظوا الإله وحماه وفرج الناس على لعبة حماس وحماه وطاهر جاب الجون وهو صاب الهدف وحماه والحمد لله فكوا عقدة المجلس يا رب بناديك وعسى من فيك ما يروح يا رب بناديك وعسى فيك ما يروح حقق لنا النصر منا النصر ما يروحش ويكون تعبنا لنا ويكون تعبنا لنا ويجدنا ما يروحش فكينا عودة كانت عاملة معانا ألم من المغاربة اللي كانت واخدة في روحها ألم خلصنا فرنا وهو أصبح ألم بألم وعشبنا كاس الأمم من مصر ما يروحش خدنا شربات يوم النصر ملوى الكاس شربنا شربات شربنا شربات يوم النصر ملوى الكاس وسكره كان عرق طاهر شربنا شربات يوم النصر ملوى الكاس وسكره كان عرق طاهر وملوى الكاس ورسمنا يوم الهنا الكوره جنب الكاس ده شباب مصر البطل عاملين متربي وعلى الحماس والثبات والجد متربي وصل النهائي بفضل فضل الله من ربي وان شاء ربي بمجهودنا هنكتب كام ماشي ادي الاصل ولا دون ضاعت من الضاع ما بين الغرب وقرايبي والحق مهضوم مع اهل اليوم وقرايبي ونفت محتار بين العزال وقرايبي عاملين حبايبي ولكن هم اخصامي التحية من الحاج فتحي المرغوب وعند ماشي الرامي ولا تروح له ارض بيعمل انه غزال دايما وهو قرد لما الراجل السبع يزرع للمروءة ارض واللي باع العرض لو بعته ما يكسوها قرد الرئيس هلال فهم العلمي ماشي على كبرمان اذا كنت تاجر وبدك تكسب التجرة خليك طول بال وصوت البال لها تجرة واعمل حساب الطريق من قبل ما تجرى يا بخت من كان دايما بالقليل يرضى وما دام هترضى يا صاحبي تكسب التجرة مشهورا ورحمة كامل تحية طبعا مع الفقر العباس مع الكيد مردود وعلى المعلم هلال دوغين وعلى جدها فهم الغيب وابوها حسن كامل معلم عبد النبي دكتورة نورا اللي بعت تحية والسلام عليك بتحيي كل الحبايب والرجال على العين وحلاوة الدم هي اللي على